اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا استعد معانا يلا واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا لو جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ربنا يجمعنا وإياكم يا رب العالمين يعني في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هنعيش كل يوم في كوكب وهنتعايش في هذا الكوكب ونشوف سكان الكوكب ونحبهم ويحبونا ونقرب منهم ويقربوا مننا ونعرف هم سكنوا ليه في الكوكب دوت وهنحاول في كل حلقة إن شاء الله إن احنا نحجز قصر لينا في كل كوكب إن شاء الله علشان في النهاية تلاقي في النهاية ليك 30 قصر في 30 كوكب تعيش وتتمتع في كل كوكب ويعني زي ما بيقولوا المثل بيقول من جاور السعيد يسعد وكفاية علينا حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله فقال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث لماذا يا أنس قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا ورب الكعبة بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابة والتابعين وكل الصالحين ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم أخويا وحبيبي تعالوا نبدأ أول رحلة تعالوا نركب سفينة الفضاء عشان نوصل لكوكب تاني الله أكبر كله يربط الحزام ويمشي ونعيش بقى مع السفينة ديت علشان نوصل للكوكب التاني بدأنا نطلع للفضاء خد بالك هنتزود وناخد معانا زاد ومش هننسى زاد الآخرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى بدأت الرحلة طويلة فعلا وعشنا مع الرحلة أيام وأيام والحمد لله وصلنا لأول كوكب ما شاء الله كوكب منور أوي أوي أوي وكوكب واضح ان هو من أجمل الكواكب اللي إن شاء الله هنقدم عليها لكن اللي لفت نظرنا قبل ما نوصل للكوكب دوت ان ما شاء الله طول ما احنا ماشيين الكون كله عمال يسبح السماوات بتسبح والكواكب بتسبح والنجوم بتسبح لأن ربنا ربنا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم وصلنا الأول كوكب يا ترى ده كوكب إيه تخيل كوكب إيه كوكب الصدق الله جميل قوي قوي إن احنا نطلع من الكوكب اللي فيه كذب كتير مليان كذب ربنا عافينا وعافيكم ونطلع لكوكب جديد كله صدق ما فيهوش ابدا حد بيكذب ابدا ما فيش حد فيهم بيكذب على الله ما فيش حد بيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدش بيكذب على خلق الله جميل قوي تعالوا نشوف سكان الكوكب ونتعرف عليهم ونقرب اكتر واكتر ونتعرف وزي ما قلنا في اول الدرس من جاور السعيد يسعد شايفين في اول الكوكب كده قصر منير ومضيء وجميل جدا يا ترى ده قصر مين يا خبر ابيض قصر أنس بن النضر آه عارفين مين أنس بن النضر طبعا عارفين مين أنس بن النضر طب عارفين هو ليه سكن في الكوكب ده طب إيه رأيكم ما تيجي نتعرف عليه ونسلم عليه ونشوف وهو اللي يحكي لنا قصته بنفسه دخلنا على أنس بن النضر سلمنا عليه ورد علينا واستقبلنا أحسن استقبال طبعا كل ده احنا بنحلم مع بعض لأحسن حد يقول الشيخ بيسرح بينا يعني فالمهم وصلنا أنس بن النضر سلمنا عليه وسلم علينا وقربنا منه وقرب مننا وبدأنا نحكي له ونحكي لنا وسألناه يا سيدنا أنس هو إيه السبب إن أنت ربنا أكرمك بقصر في الكوكب الجميل دوت يا ترى ممكن تحكي لنا وتحكي للناس قصتك هيحكي أنس بن النضر إن هو والحديث في البخاري ومسلم ان هو في غزوة بدر كان عنده مرض شديد جدا ما كانش قادر بقى لا يتحرك ولا يروح ولا يجي وكان زعلان جدا ونفسه يخرج يجاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدين فجأة ربنا يقدر ان أنس بن النضر يلهم هذا الدعاء قال يا رب أو هذا الوعد قال يا رب اللهم إني أشهدك أنك لو أشهدتني مشهدا آخر وفي رواية لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع وإذا بأنس بن نضر يعطي هذا الوعد لله عز وجل وفجأة تأتي بعدها بعدها بسنة غزوة أحد يدخل أنس بن النضر يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويعني لم يعرفوه بعد الغزوة لأنهم وجدوه وبه بضع وثمانون ضربة ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح فنزل قول الله عز وجل في احتفال سماوي ملائكي على يد جبريل عليه السلام ينزل بقول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما وما بدلوا تبديلا الله شفت الاحتفال الجميل ده خد بالك في رواية تانية بقى جميلة ان انس بن النضر قابل سعد بن معاذ لما شاع خبر ان النبي اتقتل والصحابة جلسوا على جنب كده وحطوا الاسلحة بتاعتهم على جنب فعد عليهم انس بن النضر قال ماذا تصنعون قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله كلام فيه تناقض يعني انتوا لما انتوا حزنانين ان النبي قتل طيب ما تقوموا بقى تقاتلوا وتموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ السيف وانطلق وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فلقياه سعد بن معاذ وقال له أنس بن النضر يا سعد واها لريح الجنة والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد ويدخل والناس بتجري من أرض الجهاد وأنس بن النضر هو الوحيد اللي داخل يجري جوه أرض الجهاد بيجري ورا ريحة الجنة لحد ما قتل فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ده أنس بن النضر ده صاحب أول قصر شفناه في المكان دوت في الكوكب الجميل دوت كوكب الصدق يا ترى مين اللي ساكن جنب أنس بن النضر مين اللي في القصر اللي جنبه يا خبر أبيض الله أكبر ده عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش طب وإيه اللي جابه في كوكب الصدق أنت ما انتش عارف قصته ده عبد الله بن جحش ليه موقف في غاية الجمال والروعة في غزوة أحد في غزوة أحد أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة عبد الله بن جحش قابل سعد بن ابي وقاص فالاثنين واقفين مع بعض بيدردشوا مع بعض كده دردشه على جنب كده قبل ما الغزوه تبدا فعبد الله بن جحش قال له يا سعد ترى ما نحن فيه يعني خلاص احنا يا دوب داخلين دلوقتي نجاهد فاكيد هنقتل وهنستشهد ان شاء الله فايه رايك تيجي كل واحد فينا يتمنى امنيه قال له ماشي قال له اتفضل انت الاول يا سعد قال له حاضر فوقف سعد بن وقاص وقال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه قوي جدا شديدا بأس أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبة ثم أقتل الثاني والثالث والرابع لحد ما وصل السادس وقال أقاتله فيقتلني خلاص أنا كده إيه الحمد لله أبقى قتلت خمسة الحمد لله ثم نظر إلى عبد الله بن جحش وقال تمنى على الله يا عبد الله وإذا بعبد الله بن جحش هذا الرجل المحب يعني ما شاء الله تجد أحاسيسه كده عالية جدا في الحديث ده فبيقول إيه؟ يقول أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك ومشتاق لك مش قادر أصبر مش قادر استنى أقتل واحد واثنين وثلاثة وأربعة أنا مشتاق للقائك يا رب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فقال أقاتله فيك فيقتلني خد بالك ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقأ عيني ويبقر بطني فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت يمر سعد بن أبي وقاص على عبد الله بن جحش بعد ما انتهت غزوة أحد فيجد عبد الله بن جحش بنفس الهيئة التي تمناها قد فقئت عينه وبقرت بطنه وجدع أنفه وقطعت أذنه وقتل رضي الله عنه وارضاه فقال صدق الله فصدقه الله ده كان موقف جميل جدا ولذلك ده كان قصره اللي جنب قصر أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه تعال نشوف مين تاني ساكن في المكان دوت فوجئنا بمنظر عجيب قوي فوجئنا بقصر مش مكتوب عليه اسم لأن اسمه لم يذكر في الحديث محدش عارف اسمه لكن حسبه أن الله يعرفه سبحانه وتعالى هذا الرجل ورد حديثه عند النساء بسند صحيح أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة جدا جدا ووزعها على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبعد ما وزع الغنائم كان في واحد من الصحابة رجل من الأعراب كان يعني مسافر كده في مكانه وبعدين اتأخر ورجع فلما رجع لقى الصحابة بيقولوا له هذا حظك من غنائم خيبر النبي ساب لك الحاجات ديت من غنائم خيبر فنظر إليها وقال سبحان الله والله ما اتبعت النبي على هذا وراح واخد الغنائم معاه ورايح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك أنا ما اتبعتكش عشان شوية سيوف وفلوس وأغنام وشوية إبل أنا والله العظيم ما عايز حاجة من الحاجات ديت قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى هنا وأشار إلى حلقي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وحط القاعدة ليه ولينا قال إن تصدق الله يصدق وإذا بهذا الصحابي في الغزوة اللي بعد خيبر يدخل وينضرب في نفس المكان تخيل حضرتك لو قابلت واحد وبيقول لك يا سلام نفسي أروح فلسطين وانضرب رصاصة هنا في نفس المكان دوت وإذا به يدخل في فلسطين وينضرب برصاصة في نفس المكان أما كان ذلك دليل على أن الراجل ده إنسان فعلا صادق وده اللي حصل فدخل الغزو وانضرب بسهم في حلقه فدخلوا به على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال النبي متعجبا أهو هو هو ده اللي قال لي ما اتبعتك إلا, عن إلا على أن أرمى هنا قالوا أجل يا رسول الله فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله ثم أخذه النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق في أنه خرج مجاهدا وأنه قد قتل شهيدا ويشهد له النبي المصطفى صلى الله عليه عليه وآله وسلم بذلك أدي ثلاث أصول لسه همتك ما اتحركتش إن أنت تكون صادق مع ربنا إن أنت تكون صادق مع نبينا إن أنت تكون صادق مع نفسك ومع الناس محتاجين إن احنا نصدق ونكون فعلا أهل صدق ونكون مسلمين بحق وحقيقي تعالوا نشوف الأصل الرابع لواحد من التابعين اسمه عبد القادر الجيلاني عبد القادر الجيلاني كان له موقف جميل جدا وهو كان لسه غلام صغير ما كانش لسه كبر يعني كان أمه يعني هو حب يروح يطلب العلم فأمه راحت مدياله 40 دينار 40 دينار ده مبلغ يعني مثلا لما تجيب مثلا غلام عنده 12 سنة وتديله النهاردة 4000 جنيه مثلا مبلغ كبير جدا يعني المهم قالت له لا تخرج إلا في صحبة قافلة مش عايزاك تسافر إلا ويكون معاك إيه قافلة تخرج معاها فإذا به يخرج في صحبة قافلة القافلة ربنا قدر طلعت عليها عصابة من اللصوص لما طلعت عليهم العصابة خدوا كل اللي معاهم فجه واحد من اللصوص سأل عبد القادر الجيلاني قال كم معك يا غلام فقال له 40 دينارا فتعجب بيحسبه بيتريق عليه تخيل لما تلاقي غلام صغير عنده 12 سنة وبيقول لك أنا معايا 4000 جنيه طبعا مش هتصدقه فقام راح منادي على رئيس اللصوص قال له هناك غلام يزعم أنه معه 40 دينارا فقال له ائتني به فجاب له عبد القادر الجيلاني فرئيس العصابة قال له كم معك يا غلام قال له 40 دينارا فقال أين هي قال ها هي وراح مطلع له 40 دينار فتعجب رئيس العصابة ورئيس اللصوص يعني فقال له ما الذي حملك على الصدق ايه اللي خلاك تصدق رغم ان انت عارف ان انا هسرقك فقال لقد عاهدت امي على أن أكون صادقا فأنا أخشى أن أنقض عهدي مع أمي فبكى رئيس الرصوص وقال سبحان الله أنت تخشى أن تنقض العهد مع أمك وأنا لا أخشى أن أنقض العهد مع ربي والله قد تبت إلى الله عز وجل على يديك ورد الأموال جميعها إلى أهل القافلة ثم جاء اللصوص وقالوا لرئيس العصابة رئيس اللصوص قالوا قد كنت رئيسنا قد كنت رئيسنا في ال... في السرقة واليوم أنت رئيسنا قد كنت رئيسنا في ال... في ال... في السرقة واليوم أنت رئيسنا في التوبة قد تبنا إلى الله عز وجل جميعا على يديك وتابت جميع الناس في هذه اللحظة بسبب بركة الصدق مع الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي يعني تعال نشوف بقى أجمل قصر في الكوكب ده الكوكب أكيد فيه قصور جميلة جدا لفتت نظرنا ومش هنقدر ان احنا يعني نلم أو ان احنا يعني نذكر كل القصور اللي موجودة في القصر ده لكن كان في قصر على رب عالية وكان أجمل قصر وأبهى قصر لا يمكن ما لا يخطر على قلب بشر ما نستطيع ان احنا نوصفه أبدا يا ترى ده قصر مين فكر كده قصر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللي كفار قريش كانوا بيقولوا عنه في الجاهلية قبل الإسلام إنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم اللي كما ورد في الصحيحين لما هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان رضي الله عنه وارضاه وكان قبل ما يسلم كان لسه ساعتها كان مشركا فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبما يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فيشهد أبو سفيان للنبي بأنه كان يأمر بالصدق صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا محتاجين ان احنا نتأسى ونقتدي بالنبي ان احنا نكون صادقين زي النبي طب تعالوا نشوف النبي أمرنا بان احنا نصدق أمرنا ان احنا نكون صادقين ازاي تعالوا نشوف بعض الأحاديث في عجالة سريعة حديث البخاري ومسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر خد بالك هي سلسلة أخويا حبيب موصلة لبعضها كده في نهايتها الجنة عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال شوف بقى في استمرار اهو وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي, يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا تعال نشوف الحديث الثاني بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث تاني رواه أحمد بإسناد حسن النبي بيقول اضمنوا لي ست حاجات أضمن لكم الجنة ايه رأيك صفقة حلوة اهي النبي بيقول لك اضمن لي يا مسلم ست حاجات اضمن لك الجنة اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة كان اول حاجة اصدقوا إذا حدثتم لما تتكلموا خليكم صادقين ده بال- ده فوق ده كله كمان ده النبي ضمن لك بيت في وسط الجنة لو كنت صادق قال كما عند أبي داود بسناد الحسن قال أنا زعيم يعني أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا حتى لو كان بيمزح ما يكذبش يعني كتير من الناس يطلع لك شريط نكت مثلا ومره واحد عامل مش عارف ايه و- وهو اللي بيقول نكته هو اللي بيضحك خد بالك يعني فيقعد يقول نكت على الناس طب ما كل الكلام ده كذب خدت بالك والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح الا صادقا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم طيب يا ترى الفرصة اتقفلت احنا لسه سامعين من شوية في قصة أنس بن نضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه الله أكبر الباب ما اتقفلش ومنهم من ينتظر إن شاء الله أنا وإنت وإنت وكلنا بننتظر نكون مع الصادقين ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يا أخويا وحبيبي يا ترى ناوي يا ترى ناوي تحجز قصر في الجنة قصر عفوا في كوكب الصدق يا ترى ناوي تحجز قصر ولا ولا فيلا على قدك ولا اقول لك شقه ثلاث اوض ولا شقه اوضتين ولا حتى يعني شاليه اوضه واحده ولا مش ناوي تحجز خالص انا ان شاء الله ارجو من الله سبحانه وتعالى ان كل واحد فينا يبقى له قصر في كوكب الصدق وزي ما قلت لك اوعى تفتكر ان هيسكن في الكوكب ده اسماء الصحابه فقط اللي انا ذكرتهم بس لا ده في كتير جدا كل الصحابه ان شاء الله في كوكب الصدق وكل التابعين الافاضل اللي اتبعوا الصحابه ايضا في كوكب الصدق وكل اللي يصدق مع ربنا في كوكب الصدق لكن انا ذكرت بس نماذج علشان نشوف قد ايه جميل جدا ان احنا نعيش في كوكب كله صدق ان احنا نعيش في كوكب ما فيهوش كذب ابدا ان احنا نعيش في مكان ما فيش حد فيه بيكذب على حد ابدا ومش محتاج حد يكذب على حد بفضل الله سبحانه وتعالى اكيد واحد هيسالني طب ايه هي انواع الصدق احنا عايزين نصدق مع ربنا وعايزين نعمل وعايزين نعمل لكن انواع الصدق ايه الحقيقة ليها تقسيمتين في نوع في س- نوع او في ترتيب كده تقسيمه اللي هي الصدق مع الله ان انت تصدق مع ربنا سبحانه وتعالى ان انت تكون فعلا صادق ان انت تخلص النيه لله ان انت اي عمل تعمله يبقى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ان انت لما توعد ربنا بشيء سبحانه وتعالى تقول يا رب انا ان شاء الله يا رب هعمل كذا هصلي من دلوقتي ان شاء الله يا رب هصوم رمضان وهخلص النيه لله ان شاء الله هختم القران اصدق مع ربنا ان تصدق الله يصدق افتح بس باب الصدق وهتشوف الخيرات اللي جايه لك من ربنا سبحانه وتعالى الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكذبش على النبي ابدا يوم ما تتكلم وتحدث عن النبي لا تحدث الا بحديث انت عارف ان النبي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اوعى وثالث نوع الصدق مع الناس لكن في ترتيب تاني اللي هو او ترتيب تاني انواع الصدق اللي هو الصدق في القول ايه الصدق في القول ان لما اتكلم لساني ما يطلعش الا الصدق يا جماعه ان ما اجيش كل لما اتكلم كلمه لازم ايه يعني كده اغمسها بحته ايه كدبه وبعدين مسمين بقى إيه انواع الكذب يقول لك دي كذبه ابريل ودي كذبه مايو ودي كذبه ديسمبر وحاجات زي كده لا اخويا حبيبي المسلم صادق في كل ايام عمره المسلم المسلم صادق في كل لحظه في كل احواله في كل كلامه في كل لحظاته وسكناته المسلم بيبدو على وجهه سمت الصدق بفضل الله سبحانه وتعالى يقول علي بن ابي طالب والله لو نادى مناد من السماء ان الص- ان الكذب حلال ما كذبت ابدا يقول عمر بن عبد العزيز والله ما كذبت أبدا منذ أن عرفت أن الكذب يشين أهله الله أكبر عمري في حياتي ما كذبت أبدا ده كلام عمر بن عبد العزيز طب تعالوا نشوف النوع الثاني من الصدق الصدق في النية والإرادة ده بيرجع لإخلاص النية يعني أنا قلت صدق في قولي إن أنا لما أتكلم أكون صادق كمان لما أنوي لما أنوي أكون صادق وندي مثال جميل جدا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة العجيب يا إخواني وأحبابي إن الثلاثة دولت من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللي أعجب من ده كله إن هم من خواص هذه الأمة قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق سبحان الله دولت أول من تصعر بهم النار يعني مش أول من تصعر بهم النار مثلا أبو جهل وأبو لهب وفرعون وعقبة بن أبي معيط لا لا لا لا ده ثلاثة من خواص الأمة ديت تخيل ليه؟ لأن الثلاثة دولت كانوا بيتاجروا بدين ربنا لأن الثلاثة دول كانوا بيظهروا للناس حاجة وقلوبهم فيها حاجة تانية خالص قارئ القرآن كان كل همه إن يتقال الله أكبر على صوته جميل كروان بيغرد واخد بالك؟ وخد ال- خد نصيبه والناس أثنت عليه وخد المدح اللي هو عايزه لكن هو ما كانش نية لله فيوم القيامة يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر فيقول جل وعلا ماذا عملت بتلك النعم يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك يعني من أجلك فيقول جل وعلا هو أعلم يقول كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال قارئ وقد قيل خدت حظك فيأمر الله الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم ثم يؤتى بعد ذلك بالمجاهد ويؤتى بالمتصدق ويسأل هو المولى عز وجل لم يكذبه في أصل العمل هو قرأ قرآن فعلا وتعلم وعلم والتاني جاهد واتقتل والتالت تصدق وأنفق لكن ربنا بيكذبهم في النية وليس في العمل إن انتم ما كانتش نيتكم مخلصة لله سبحانه وتعالى ولذلك حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الأمة بقى كلها إزاي ان احنا نصدق في النية والإرادة ان انا لما اريد حاجة لما انوى حاجة لازم اكون صادق مع ربنا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح انما الدنيا لاربعة نفر اربع انواع من الناس رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمة فهذا باعلى المنازل والثاني يقول صلى الله عليه وسلم ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية الله الله شوف الكلام الحلو بقى فهو صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء هذا بعملي وهذا بنيتي الحديث الثاني حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ثالث نوع وآخر نوع من أنواع الصدق الصدق في الوفاء بالعزم أنت عزمت على حاجة انوي واصدق واوعد واصدق واحنا شفنا الثلاث احاديث اللي ذكرناهم انس بن النضر لما قال لئن اشهدني الله مشهدا اخر لا يرين الله مني ما أصنع دخل واتقطع حتت أكتر من 80 ضربة في جسمه يا جماعة المسلمين يا جماعة الخير أكتر من 80 ضربة في جسمه لأنه بيصدق مع ربنا 89 ضربة بالسيف والسهم والرمح معناها أنه كان مضروب 88 ضربة وما زال يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى شفنا عبد الله بن جحش اللي اتمنى أن يموت على هيئة معينة ونالها بفضل الله سبحانه وتعالى شفنا الرجل بتاع إن تصدق الله يصدق إزاي صدق مع ربنا فصدقه الله سبحانه سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي حان وقت الرحيل هنبدأ نرحل من الكوكب دوت ونمشي ونركب سفينة الفضاء مرة تانية عشان نرجع مرة تانية لكوكب الأرض ونتصدم مرة تانية وبعد ما عشنا في حياة الصادقين وفي وسط أصول الصادقين الجمال اللي فعلا الحياة وسطهم أنس ورحمة هنرجع مرة تانية عشان نسمع الكذب ونتلوث بالكذب ونتأذى بالكذب لكن نحن على موعد إن شاء الله إن احنا مرة تانية هنرجع وتاني تاني يوم هنركب سفينة الفضاء ونطلع لكوكب تاني ونشوف خلق جميل ونشوف ناس أفاضل نعيش وسطهم ونستمتع في رحاب الأنس بصحبتهم علشان نتعلم منهم وعلشان نقتدي بيهم ونتأسى بيهم ونرجع مرة تانية نروح كوكب ثالث ورابع معانا 30 كوكب هنبني كل يوم قصر في كوكب أخويا وحبيبي كنا النهاردة أو كنا الليلة دي مع كوكب الصدق بالله عليك أبوس إيدك أصدق مع ربنا أبوس إيدك أصدق مع النبي أبوس إيدك أصدق مع الناس بالله عليك نفسنا ربنا يكرمنا ونكون فعلا مع الصادقين قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات الله ربنا يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم خدت بالك سبحان الله رضي الله عنهم ورضوا عنه يا الله ايه النعم دي كلها ذلك الفوز العظيم طبعا ذلك الفوز العظيم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هو ده اللي ينفعك اما التانيين اللي اما التانيين اللي كذبوا على ربنا قال جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ربنا يعافينا ويعافيكم أما أهل الصدق ما شاء الله وشاشهم منورة الله أكبر ليه؟ لأنهم صدقوا مع ربنا ما كتبوش عاشوا على الصدق في كل لحظة عايز عايزك تعيش مع الصدق بلسانك بأحوالك بنيتك بعزمك بحياتك كلها صدقني أسعد لحظة تعيشها في عمرك يوم ما تنام وانت بتحترم نفسك وانت حاسس ان انت انسان صادق وانت حاسس ان انت ما بتخدعش حد ولا بتكذب على حد ولا بتظلم حد ولا بترائي حد يوم ما تعيش وانت حاسس ان انت انسان موصول بربك سبحانه وتعالى انسان صادق مع ربك سبحانه وتعالى ان تصدق يصدق الله يصدق والله لو صدقت مع ربنا المولى عز وجل سيفيض عليك من أنواره ورحمته وعلومه جل وعلا هتلاقي حاجات لا تخطر على قلب بشر هتلاقي فتوحات لا تخطر على قلب بشر عشان كده النبي عليه السلام قال إن تصدق الله يصدق بالله عليك اوعى تنسى احنا كنا النهاردة أو كنا ليلادي في كوكب الصدق اعتبر نفسك لسه لم تفارق كوكب الصدق اقعد بص على القصور حواليك ده قصر النبي صلى الله عليه وسلم ده قصر أنس بن النضر ده قصر عبد الله بن جحش ده قصر عبد القادر الجيلاني ده قصر فلان ده قصر فلان ربنا يجمعنا وإياكم في قصور الجنة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام